الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد فضغطنا عند المسألة الفقهية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن ثمن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن وقد صبرنا الأحاديث الموجودة في هذا الباب والتي على إثرها اختلف نظر الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة والمسائل الفقهية التي في هذه أو المسألة الفقهية الرئيسة في هذا الموضوع فيما يتعلق بثمن الكلب فهي من وجوه أولا فيما يتعلق ببيع الكلب وثمنه واقتنائه وذلك من وجوه ثلاث أولا النهي عن ثمن الكلب مطلقا وهذا يقضي بالنهي عن بيعه ده ظاهر النص الأمر بقتل الكلاب مطلقا الثالث النهي عن قتل الكلاب التي فيها منفعة وهي المدربة ككلب الصيد وكذا كلب حراسة الزرع والماشية ونحو ذلك وهذا النهي عن القتل والمستثنى منه عد من التناسخ أو عد من الناسخ للحكم أو مطلق الحكم الأول الذي هو الأمر المطلق بنهي بقتل الكلاب وبيان المسألة من وجهين الوجه الأول يحرم ثمن الكلب وبيعه يحرم ثمن الكلب وبيعه وهذا القول ركزوا معي بقى يعني تجد فيه كثير هتلاقي بقى فيه مسائل فقهيه واصوليه لا سيما فيما هو ات ان شاء الله تعالى يحرم ثمن الكلب وبيعه وهذا القول بمطلق النصوص الواردة وهذا القول بمطلق النصوص الواردة في النهي عن ثمن الكلب ما دام ان منع عن ثمن الكلب يبقى شيء طبيعي منهى عن عن بيع تمام يبقى معنى الثمن ان في بيع وفي شراء وان ثمنه خبيث وان ثمنه خبيث وانه اذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا ده نص اي ما انت مش واخد معانا سبق هذا النص ومشيناه وده يعتبر من زيادات الايه الثقه ان في ثقتان نص عليه فطبعا هذا يكون له توجيه تمام وسياقها سبق ذكره اي النصوص بمنطوقها وهي ظاهره بتحريم اثمان الكلاب كلها وهي ظاهره بتحريم أثمان الكلاب كلها عموم النص تمام لا تقول مستثنى ولا غير مستثنى تمام وده يعني عند أحمد كما يأتي وكونه خبيثا ومن شر الكسب فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه يعني حتى إذا عقد أو تم العقد على البيع والشراء لا ينعقد انا حطيت اجمع كفتين هذا او الجمله الاعتراضيه هذه على خلاف في مذهب مالك يعني مالك من جمله القائلين بهذا القول من حيث العموم لكن عنده تفصيل او خلاف في هذه الجزئيه او روايات عن الامام مالك بالنسبه للمذهب على خلاف في مذهب مالك والمشهور اي في المذهب عنه انه لا يفسخ ان وقع يعني وقع العقد لا يفسخ لان هياتي قول له في القول الثاني نص عليه القرطبي في مفهم وعليه فلا قيمة على متلفه سواء شوف الكلام ركزوا معي ما دام ان ثمنه حرام يبقى بيعه حرام يبقى اذا اتلف خلاص لا قيمة له شيء هدر ولا قيمة له كأنه شيء لم يكن دي طبعا مسألة تتبع المسألة التي سبقت فلا قيمة على متلفه سواء كان معلما ام لا شفت قد ايه هذا القول سواء كان معلما ام لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه ام لا بالمرة يعني الكلام بهذه الشدة كما ترون وهذا ما حكينا عن ابو هريرة انه الايه طبعا حكي هكذا وكيل كرهه طبعا الكراهة هيبقى لها كلام لكن هنا هيكون صراحة على التحريم حزم هذا القول وهذا قول الحسن البصري وربيعة وربيعة بن عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان والحاكم بن عتيبة والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر ومالك أنا خليت مالك في الآخر على أساس ما سبق ذكره وما يأتي به واختلفت الروايات في مذهبه من حيث العموم والخصوص على النحو التالي واحد لا يجوز بيعه ولكن تجب, تجب القيمة على متلفه لا يجوز بيعه ما دام يجوز بيعه لكن قال دي حاجة ودي حاجة لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه ان هو تبع واحد قال لك لا أنا إيه هو لا يباع ولا لكن ما دام انسان تملكه وادعى ان ده تبعه واتلفه يبقى يبقى يحق عليه الايه القيمه على قاعده من اتلف شيئا فعليه اصلاح اثنين يصح بيعه وتجب القيمه على متلفه كما سبق وهتبقى من باب اولى طيب ثلاثه لا فيهما لا دي ولا دي اه لا دي ولا هذه ولذا قال القاضي عياض رحمه الله في اكماله اختلف شيوخنا في تأويل قول مالك في كراهة ثمن الكلب هل هو على التنزيه او على التحريم طبعا ما زلت اؤكد ان احنا بنستفد كله من ايه من هذا العرض يعني اطلاق الاقوال كده لا ابدا لا ينبغي تمام ودي السؤال اللي جه في الامتحان وهناك من اجاب وهناك من لم يوجد فيه مع ان مرت مئات المسائل في, في الشروح هذه اللي بقى لها تسع سنين يسأل الله الإثناء على خير ومع ذلك برضه ما يعني لا في ناس ما شاء الله قد إلا بالله يعني ما شاء الله أنا كنت مسرور يعني أنا جبتها معايا عرض اهو هنشوف سريعا كده بس نحاول إيه نسيب 10 دقائق كده في النهاية نقرا سريعا يعني اه لا بعد ولا قبل ده ايه خلاص طب نشوف نكمل بس الأول كده عشان إيه ماشي ولذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في إكماله يعني إكمال المعلم ها هذا شرح مسلم نعم إكمال المعلم ده القاضي عياض هذا إمام رحمه الله شرح مسلم والموضوع الكتاب اختلف شيوخنا في تأويل قول مالك في كراهة ثمن الكلب هل هو على التنزيه أو على التحريم تمام طيب وفي رواية عن أبي حنيفة تبقى هذا الكلام وفي عن أبي حنيفة اختلف أيضا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور وهذا القول طبعا لا يجوز بيع الكلب العقور طبعا ده في اتفاق لو رجعنا إلى حديث خمس خمس من الفواسق ها يقتل ومنهم ايه ايه تمام كده طبعا هذه المسألة هذا القول الأول قول الجمهور أخذ به النووي في منهاجه وابن قدامة في المغني وابن القيم في زاده ودفعوا عنه دفاعا تمام وهنا مسألة بين الوجهين هذا الوجه الذي ذكرته والوجه الثاني اللي جاي اللي هو يعتبر القول الثاني في المسألة انه يجوز بيعه المسألة الامر بقتل الكلاب مطلقا سبق في النصوص الواردة تخصيص مطلق الامر بالقتل او تقييد بمطلق مطلق الامر بالقتل او تقييده او تقييده بكلب الصيد اللي هو يكون كلب الايه المعلق وحراسة الماشية والضر الى اخره كما في حديث جابر ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها يبقى امر ثم نهى وحديث عبد الله بن مغفل ما بالهم وبال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم يبقى ده حظر اباحه بعد اباحه بعد حظر وهذا ظاهر ولذا اعتبروه ناسخا وتخصيص آخر لمطلق الأمر بالكلب الأسود البهيم ركزوا معك دي وتخصيص آخر لمطلق الكلب لمطلق الأمر بالكلب الأسود البهيم ذي العينين البيضاوين أو ذي النقطتين يعني أصبح ليه مواصفات خاصة كلب كده فيه بتخاف بترعب منه تمام فإنه شيطان تمام دي العلة فإنه شيطان عدا يكون كلب غير مجهول وهذا تعليل للحكم وهذا يعني أن المخصوص مخصوص بالأسود البهيم معايا وهذا يعني يبقى في كم تخصيص تخصيص اول وتخصيص ثاني وهذا يعني ان المخصوص مخصوص بالاسود البهيج او المقيد مقيد بالاسود البهيج معايا اسمع بقى كلام ابن قتيبة في مختلف الحديث قال فإنما أمر بقتل الأسود منها وقال هو شيطان لأن الأسود البهيم لأن الأسود البهيم منها أضرها وأعقرها شوف الكلام وهو مع هذا أقلها نفعا مع أنه أضر وأفحش أنواع الكلاب أنه أقل إيه أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا يعني خيبان يعني على قد ما هو شرير اللي انه ايه بينام على نفسه ما ينفعش ايه يجيب منه من وراها شيء وقال هو شيطان يريد انه اخبثها كما يقال فلان شيطان وهو وما هو الا شيطان مريض وما هو الا اسد عادي وما هو إلا ذئب عاد يراد أنه شبيه بذلك ده كلام ابن قتيبة الإمام الخطابي قال في معالمه في التعليق على قوله لولا أن الكلاب أمة الحديث سبق تمام معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إثناء أمة من الأمم وإعدام وإعدام جيل من الخلق لأنه ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة نقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن وهي الأس وهي السود البهيم يبقى السود الايه وصل في النهاية إلى إلى مخصوص المخصوص تمام وأبقوا ما سواه إذا كان ولا بد من تنفيذ الأمر خلاص بقى كده جه من الآخر إباحة ثم آه نهي ثم إباحة ثم آه استثناء تخصيص تمام ثم تخصيص تخصيص إذا كان ولا بد فاقتلوا شرارهن وشرار اللي هو الأسد اللي يبقى كده اتفق مع كلام ابن كتيبة وده محل ذاك يعتبر تحته خط دي يعتبر محل الشاهد في الكلام وأبقوا ما سواه نعم كل ده كلام اي طبعا وهذا الكلام قال كده انتهى وهذا الكلام من الإمامين يؤكد ما قلته بخروج الأسود البهيم من المستثنى المأذون في إمساكه للمنفعة كما في حديث جابر لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فإنه شيطان وربط بحديث الآخر وربط بالحديث الآخر أو بحديثه الآخر حديث جابر هذا ما زال الكلام في حديث جابر وربط بحديثه الآخر ثم نهانا عن قتلها نقول النهي عن عموم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم وعليه النهي عن عموم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم وعليه فلا يجوز أن يعلم المأذون بقتله و ولا أن يتخذ للحراسة من كده يعتبر إيه الكل متفق على إيه على على قتله وهذا له ارتباط من وجه بحديث سبق في كتاب الحج وخمس فواتق اكتبنا في الحل والحرم منها الكلب العقور لان طبعا هنا قالوا ان ده افحش واخبثه واضره تمام ومع ذلك لا ينفع في الحراسه ولا ينفع في ايه في صيد يعني كلب العقور اذا كان سواء كلب سير او منشره ما دي خلاص ما هتفنى ما هو طبعا اصبح صائم فاي شيء بقى دي خرجت عن القاعده كلها حتى الصائل الذي لا يحل قتله قطة ممكن توصل يقول لك قط قطة شريرة مش مستنيت على السؤال ده طب بلاش اقتلها وخدها وروح ابعدها بعيد قلبها روح اوديها وبتجي ما اعرفش بتجيني منين وكلت البط وكلت الفراخ وكلت الزبده السبده والقشطه وكلت وخربت العيال وبهدلت الدنيا مش ده صائم يبقى الاصل عدم القتل لكن تعدت تمام دي طبعا قاعده خرجت ايه في ياخد عليها الكل وعلى ما سبق يحرم اقتناء الكلاب إلا بالتخصيص السابق وفي حديث أبو هريرة وفيه حديث أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن أبي زهير وفيها نقص من عمله أو من أجل كل يوم قراط أو قراطان ولذا نرى التبويب في صحيح الإمام مسلم باب الأمر بقتل الكلاب وبيان باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك هنحتاجها دي ما انت ما تعديش حاجة حتى لو تبويب تمام كده حتى لو تبويب أو نحو إيه اللي دي بعد نحو ذلك دي اللي في مصر إيه نحو ذلك يأتي الكلام ده أو نحو ذلك وده أثبته القاضي عياض في إكماله وتبعه النووي في من هذا فائدة قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ده بالاستذكار بالعبد المذكور قال فإذا كان غير الضار من الكلاب مأمور بقتله ده كلام ابن عبد البر ركز بقى معي إذا كان غير الضار شو بقى كلام ابن عبد البر فهمه للنص إذا كان غير الضار الضاري اللي هو الايه أي نعم من الكلاب مأمور بقتله فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله شفت الكلام لأن المأمور بقتله معدوم يعني كأنه شيء لم يكن ولأنه محال ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فيما أمر به من قتله ده كلام ابن عبد البر انت فهمتوه هقوله تاني قال إذا كان الكلب اللي غير الضار مأمور بقتله هو أخذ هنا بعموم الايه العموم عموم أمر بقتل الكلاب تمام وبعدين قال فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه يبقى خصص ان ثمن الكلب اللي معنيه في القول الاول هو الايه هو المستثنى يعني دخل الاستثناء في عموم في عموم النهي عن ثمن الايه عن ثمن الكلب مش فاهمينها ليه قال وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه انت معايا
ثمن الكلب المباح تحصله لا يجوز فما بالك بالكلب الم- داخل في كله يعني احنا قلنا ان المستثنى ده يعني ده مع القول الاول ان القول الاول طبعا دخل في كله لا تقول لي لا معلم ولا غير معلم وده اللي جزم بيه احمد بالايه ب- ب- بالمصنعم وغيره طبعا على ما سبق انه داخل فيه لا معلم ولا غير معلم ولا كله كل شيء المستثنى غير العموم النهي عن ثمن الكلب اصبح المستثنى ما يدخلش في الايه في الموضوع قال ال- النهي عن ثمن الكلب ده حاجه والامر بالقتل والاستسلام منه ده ايه ده حاجه ثانيه ده وجهه النظر القول الاول فعبد الله بن قال بايه بهذا الكلام اذا كان النهي هنا عن ثمن كلب واحد اتخاذه لا المامور بقتله هو قال عله ان المامور بقتله ده بحكم الايه المعدوم لا يلتفت اليه تمام ولا ينبني عليه كلام ده كلام ابن عبر رحمه الله قلت ظاهر ظا- ظاهر مطلع كلامي أنه أخذ بعموم الأمر بالقتل ثم أجرى العموم على المباح اتخاذه مع أن سياق النصوص المخصصة لها دلالاتها كما يأتي في القول الثاني لها دلالاتها من حيث الإيماء والتنبيه كما يأتي بيانه في الوجه الثاني صح؟ يعني قال اقتلوا ده إلا دي تمام ما دام انه أمر بقتل ثم استثنى من المأمور به شيئا يعني خرج
او يجري الاستثناء خرج من العموم العموم ده آه، المخصص ده احد افراد العام خرجوا خرجوا قال لي دي مباح ليه فهمتوها دي مباح طب ما دام انها مباحه النظر يقضي ان مباح ثمنه ومباح بيعه وشراءه وتداوله ما دام انه اباحه مما امن العموم هذا يبقى انا قال لي اقتنيه وما دمت ان اقتنيه يبقى حتما هروح اجيبه وانا هدربه وما دمت هدربه يبقى انا هعرضه للبيع وانت تعرضه للبيع اذا يجوز ان ابيعه ايه الشيء ده دلاله النص اليوم والتنبيه بالنسبه لموضوع اصول الفقه وده اللي اتكلم به القول الثاني في ال- ال- انه يجوز دي اسمع كلام ابن قتيبة مره ثانيه في مختلف الحديث الصفحه المذكوره ان كل جنس خلقه الله تعالى من الحيوان امه وال- كالكلاب والاسد والبقر والغنم والنمل والجراد وما اشبه ذلك كما ان الناس امه في صفحة 157 قال ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب على كل حال لأفنى أمة وقطع أثره وفي الكلاب منافع لل... وفي الكلاب منافع للناس في حراسة منازلهم ها خلي بالك من الكلمة دي في حراسة منازلهم وحفظ نعمهم وحرثهم مع الارتفاق بصيدها فإن كثيرا من الأعراب ونازلة الفقر لا غذاء لهم ولا معاش إلا بها وطبعا لما تنظر في الأحكام الشرعية لها عموم مخصوص لكن هو حكم حكم ده قد يكون مندثر عندك في قريتك أو في مدينتك لكن هو شائع ورأس في الحكم في أماكن أخرى ودي عموم الشريعة بقى ومحاسن الشريعة فلا يقال ان احكم بالاندثار على حكم شرعي في محلة ما لا ودي لازم الشريعة الاسلامية ان اللي في الصحراء يقلب فيها حكمه اللي في البحر يقلب له حكمه واللي في سطح في الجبل واللي في الطيران في القمر فوق القمر يجب له حكمه شامل الكل لكل انسان في اي مكان كان وفي اي زمان كان والله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم وبذلك دليل على انه تعالى خلقها لمنافعها بصفة ما 59 قال وأن قتلوا كلاب المدينة النصوص اللي سبق تمام قال فليس فيه نقد لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها وعاوز هنا يوجه لك في مختلف حديث يقول لك اوعى تظن ده ايه ده تعارض تجد فيه حديث امر بقتل الكلاب اللي في المدينه اقتلوا حتى ما رحم العجوز فلو كنا هذا الكلام تمام لكن لحكمه ما هي يذكرها الآن ابن قتيبة رحمه الله في التأويل بين الظهير بين الظهير والاختلاف فليس فيه نقد لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها لأن المدينة في وقته صلى الله عليه وسلم مهبط مهبط وحد الله سبحانه وتعالى مع ملائكته والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم ثم ساق ابن قتيبة بإسناده حديث أبي هريرة قال قال لي جبريل عليه السلام لم يمنعني من الدخول لم يمنعني من الدخول عليك البارحة إلا أنه كان على باب بيتك ستر فيه تصوير وكان في بيتك كلب فمر به فليخرج وهو طبعا عند مسلم لكن وثاق ابن قتيبة ابن قتيبة إسناده عام وكان الكلب جروا للحسن والحسين تحت نظر لهم وهذا دليل على أنها كما تكره الكلاب في البيوت تكره أيضا في المصر المصر يعني الايه نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أو بالتخفيف منها فيما قرب منها وأمسك عن سائرها مما بعد من مهبط الملائكة ومنزلة الوحي ومنزل الوحي ده كلام ابن قتيبة انتهى الوجه الثاني المسألة كده انتهت بين القول ده والقول ده ده اللي أعنيه الوجه الثاني يجوز ثمن الكلب المرخص فيه يجوز ثمن الكلب المرخص فيه اللي هو المأذون في إمساكه للانتفاع به ككلب الصيد وحراسة المشية والزرع ونحو ذلك ومدام وآذنة مدام ان عندهم هذا يقول بجواز الثمن يبقى يجوز يجوز بيعه يجوز بيعه وعلى من قتل او اتلف من ذلك شيئا قيمته طبعا ده عكس ما سبق وده كلام منضبط تمام ما دام ان انا لا احل بيع ولا شراء ولا ثمن يبقى خلاص اصبح ملوش قيمه لو اتلف لا شيء ده على القول السابق كله الا قول عند مالك وهنا ما دام ان هم اباحوا الثمن يبقى يجوز بيعه ويجوز شراؤه ومن ثم إذا أتلفه تالف وجب عليه قيمته وهذا قول جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبي حنيفة وصاحبيه محمد بن حسن وأبي يوسف على المشهور والمعتبر الكلام ده أنا ذكرت إن كلام حكي عن أبي حنيفة كلام هذا الكلام تمام وهذا هو المشروع أبي حنيفة والمعتبر في هذا القول شوف بقى سحنون من الملكية قال إيه قال أبيعه وأحج بثمنه يعني عاوز يؤكد على ايه على حله وده ايه ملكي ودي بناخد منها فايدة جميلة تمام لا عصبية في ظل اه في ظل النصوص واحدة واحدة بالنظر تمام ومالك رحمه الله في رواية مع الكراهة على اختلاف عليه في مذهبه في توجيه هذه الكراهة هي على التنزيه ام على التحريم كما سبق عن عياض تمام والاول أقرب بدلالة الجواز والأول اللي هو الأول إيه من القولين اللي هو التنزيه أقرب بدلالة الجواز لأنه ما دام إن قال يجوز وبعدين حكي عنه القراءة في هذا الباب يبقى هتحملها على التحريم هنا يبقى ما فيش انسجام بين القولين ما دام قال يجوز وبعدين قال يكره يبقى هنا إيه هنا بالنسبة طبعا لهذا القول لأنه لا يستقيم القول بالجواز مع الكراهة ثم توجه على أنها للتحريم وهنا ذكرت طبعا تبويب الإمام النسائي رحمه الله لأنه إمام يستدل به توجيه للنص والنسائي صاحب السنن بدلالة تبويبه قال الرخصة في ثمن كلب الصيد يبقى هنا ايه أباح ثمن ثمن البائع دخل مع هذا القول وسبقه بباب النهي عن ثمن بباب النهي عن ثمن الكلب تمام يبقى هو وضع هذا ويبقى جعل هنا تمام هنا جرى مع هذا القول يبقى هذا التبويب ثم اتبعه بهذا حتى يقال الرخصة بثمن الكلب وبعض المصادر ذكرت عن ابي حنيفة يجوز بيع الكلاب كلها على انه نسخ الامر بقتلها على انه نسخ الامر بقتلها بدلالة حديث جابر السابق ثم نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها وحديث ابن مفضل ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الى اخره قلت والاول هو المعتبر والمختار عنه قول الذي ذكرته هنا الان لاننا لو كنا بجواز البيع مطلقا لكنا بجواز الاقتناء مطلقا خلينا بقى في الاقتناء واحده واحده لو كنا بجواز البيع مطلقا لكنا بجواز الاقتناء مطلقا وهذا منهي عنه بحديث بحديث ابي هريره عاوز تركزوا دي معايا قوي قلت هنا الاول من كلام الامام اللي احنا ذكرناه في هذا القول انه يجوز الثمن وبيعه هكذا ده المعتبر عنه وهو المختار ليه لاننا لو قلنا بجواز البيع مطلقا بجواز البيع مطلقا كل الكلاب تمام لكنا بجواز الاقتناء مطلقا مش يبقى عنده تخصيص كله صحيح ولا لا طيب وهذا منهي عنه بحديث ابي هريره وابن عمر وسفيان بن ابي زهير فمن يرغب اللي هو حديث ايه اللي هو النقصان مش مجاز حديث مين بقى عاوز بقى كل يوم القسم من الاجر هو في وانا في اجور يبقى في كلب عمال يقشعش من ده الحسن اللي بتيجي عمال يرقص على طول ولا لا وده كلب عجل في الناس وجاب عمال يصيح لا تمام فمن يرغب في نقص اجره او عمله تمام طيب ففيه الايماء والتنبيه على التحذير من الاقتناء الا ما خصصه النص معايا الكلام ده اللي هو نقص من اجل نفهم منه ايه فيه الايماء والتنبيه على التحذير من الاقتناء مطلق الاقتناء الا ما خصصه النص تمام فان اعتبرناه قولا له لم يقبل صحيح لم يقبل في هذه الحال ان ايه عموم عموم الاقتناء تمام كده لان هيكون كده ايه خالف الاتفاق بان الكلب لا يقتنى الا بالقيد المذكور كلهم على هذا الكلام وده تكون غريبة من الإمام في ظل هذه النصوص الواردة والتي عمت بها البلد ووزن هذا القول الثاني عند الحنفية ومن معهم ده تحليل للكلام حديث جابر بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنو إلا كلب صيد وسبق الكلام عليه في صفحة 119 120 في المجلس قبل السابق مرفوعا وموقوفا وصاح موقوفا لدار قطن ولذا نجد هنا ان جابر بن عبد الله ممن قال بجواز ايه بيع الثمن ما تخليك عندك كده ايه تكون عندك ادراك انت معاه ولا لا طبعا قال بما روى اذا لم نقبله مرفوعا حسب العلل فقبلناه موقوفا وطبعا سبق الكلام فيه مع هناك من قال بوجه قوه القول بالرفض لكن الكلام اللي اما تجد اللي احد يدندن حول كلام واحد اسماعيل بن جعفر بقى قعدوا يطعنوا فيه الروايه جت من طريق غيره تمام فاصبح الكلام هنا باختلاف الدرقوت نرجح الايه الوقف هو كما قد نقول لأنه مرفوعا لو كنا أنه لا يصح مرفوعا على ما سبق المشهور عن حديث جابر أنه بدون هذا السياق وبدون هذا الاستثناء فنرجحه إيه موقوفا وأصبح هو ممن أدرك في قائمة من قال بجواز الثمن ومن ثم جواز البيع اثنين لأنه يباح الانتفاع بها ودي بقى أصوليا قوية تمام أي المأذون في إمساكها وما أبيح الانتفاع به جاز بيعه وصح وما يترتب عليه من صحة نقل اليد فيه والوصية به ثلاثة ولما ثبتت الإباحة بعد النهي وبقرينة قوله تعالى ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح شفت الكلام مكلمي وما علمتم يبقى ده في جامعة الايه دي بالنص اهو انه احل لي دي ابقى حل انتفع بيها وما دام اني احل انتفع بيها النظر الصح يقضي بجوازي بجوازي بيعها وهكذا وبهذا يجيء في النظر الصحيح انه لما ابيح الانتفاع بها حل بيعها واكل ثمنها وعلى ذلك يضمن متلفها ولما لم يصح فيه اثر في الكلام ولو لم يصح فيه اثر يعني النظر الصح يقضي بايه بهذا الكلام ولو لم يصح فيه اثر اما وقد اثر عن عبد الله بن عمرو وقد اثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قرى في كلب صيد قتله رجل باربعين درهما انه قضى في كلب صيد قتله رجل قضى فيه بايه بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش وده أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بالعزل المذكور قال حدثني يونس حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو نعم ازاي ما هنا ما هنا انا شوف بقى الكلام دي انا انا ليه انا جبت هذه دي غرتني فانا فذكره ذكر ناس سبق طبعا هذا اسناد ظهير الحسن لان طبعا ستين عم شبه يلعب جد دي سيدة حسن وتجدنا في تصريح بانه جده مين عبد بن عمرو وشعيب اكثر عن جده اكثر عن ايه عن جد عبد بن عمرو بخلاف محمد اللي هو والد شعيب هو روى عن جده ولكن مقل في الروايه عنه شو بقى هنا يعني الحفيد هنا اكثر عن ايه عن جده طبعا دي مش محل الكلام لكن هذه الرواية تؤكد عن الجد هنا هو عبد الله ابن عمرو ابن حسن ودي بيذكرني هتاتي ان شاء الله في الكتاب معنا انه كتاب العلل ان عبد الله ابن عمرو الامام البخاري سئل عن هذه السلسله قال ساله الترمذي عن عمرو عبد الله اللي هو عمرو عن جد قال هو عندي حسن حديث هذه السلسله حسن يوم بقى الجماعه اللي هم اللي بيحققوا الكتاب مش الطبعه ما ادري الطبعه دي او غيرها المهم في ايه عرفت ابعت لهم المتعجرفين ولهم منهج شاطر والحمد لله ربنا مش جعلهم قبول واحمد الله عز وجل على ذلك ولا يعترفوا بقفار الصحابه ولا الكلام ده كله ومن غزيل ابن حزم وغيره حتى انهم حرقوا المحله كما حدث احد المشايخ بالرياض تمام والحمد لله ان هم ما لهمش اي اثر والحمد لله اسال الله ان يدفنهم بالافكار العاطنه هذه يوم البخاري يقول هو عندي كذا يقول بل هو كذا ينفع كده مع الاكاذيب البخاري يقول هو عندي كذا البخاري الكبش النطاح يوم الشات العيال دول يقولوا ايه بل هو كذا ويبداوا يجيبوا الجرح ويتركوا التعديل انا بحذر تمام انا بحذر اولا اياك ومناضحه الاكابر ده واحد هتكلم معاهم ادب ومن باب تحفظ تمام ثانيا طبعا كلمه بل كلمه البخاري ده ايه بل ارمي اللي قبله خد اللي بعده ثم ليس من العداله ان انا اجيب اللي بيعدل اللي بيجرح واسيب العدل طبعا ده كلام واحد عايش في الوهم آه تعبان ازاي انا اجيب اللي بيجرح واسيب والعدل ده يروح فين ومين اللي عدل ومين اللي جرح دي بس اشاره جت من الذاكره يعني على كل حال هنا بقى ابن جريج قلت عندك إيه لم يسمع من عمرو بن شعيب نص عليه البخاري والدرقطني البخاري قال لم يسمع من عمرو بن شعيب والدرقطني قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا دي طبعا ضرة ما هنا بقى ايوه وقفت انا بقى غرتني السياق غرني يحدث عنه شكلها يوهم الايه اه فطبعا سبحان الله ادي الكلام طبعا ه- هاخد انا بظهر الكلام ولا الكلام اللي ام دول هنا قالوا ان ابن جريج لم يسمع من عمرو المخلمس والدرقutني قال ابن جريج عن عمرو مرسلا يبقى دي فيها ايه طيب انا ممكن اقول انا سمعت الشيخ هاني يحدث عن الشيخ محمد حسن يا ترى طب يحدث بصيغه ايه بقى انا سمعته بيحدث فقد تكون من جمله الايه الحديث يتكلم معه يحكي معه يحدث مثلا يتكلم معه في ها ليست من باب حدثني او سمعته شفت الكلام ها فدي نقطة برضه محتاجين ننتبه ليها واخرجه ابن ابي شيبة والعقيلي من طريق موسى بن داوود سمع ايه بقى حد نص على السماع ولا هي المسألة لا مش احنا المسألة لا ده انت تقول مين اللي نص على عدم السماع عشان خلي ان الاصل عندك ان ماشي على الجد تمام الاصل عندك انه ماشي على ايه يعني إذا كانت المسألة فيها اختلاف هيبقى فيه بقى أقوال لا لا لا مفيش لا مفيش خلاف لا لا لا, لا ابدا ابدا خالص بقول لك بقول لك دي ضره كده وخدت انا حتى كانت بالنسبه لي جديده تمام فهو انتوا لا مفيش كده طبعا يعني لا ما طبعا لو كان كده بقى الامر خلاص يبقى أص- لا ان لقيت حاجه اقول لك. ماشي كده يا اخواني اه فايدة بقى بص لما خد ورش لو في حاجة زيادة لازم فايدة ايه حضرتك قلت في 200 كده مش 500 زيادة من كده ايه لا ما انا اخدت لك كلمه بقى انا اجيب لك النص لا ال- النص المدون يعني انه البخاري وال- طبعا دي من سؤال التلميذ ايضا على البخاري ما ابن جريج عن عمرو قال لم يسمع منه وكذا الدرقطني آه، قال انه مسؤول عن- قال أنا ابن ابن جريج عن عمرو مرسلا ده النص بالنسبه لليمين يعني تمام وطبعا دي بمعنى دي آه، ال- تتوعت بقى ت- توسعت في الكلام وبعض التتبع أخرجه ابن أبي شيبة والعقيلي من طريق موسى بن داود والبخاري في الب- في الكبير هكذا قال قال لي قتيبة ثلاثتهم ابن أبي شيبة وموسى وقتيبة قالوا حدثنا هشيم وهشيم هنا قال عنه وأخرجه العقيلي من طريق عبد الرزاق عن الثوري كلاهما هشيم والثوري أصبح الثوري هنا متابع لمن؟ للشيخ هشيم عن يعلي بن عطاء طبعا هنا الرواية هذه بتقضي ابن هشيم إلى المدلس تمام؟ هو مهتم بتد- بتدليس ومكثر منه أصبح متابعة هنا أكد أنه لم يدلس هنا فأكد على أنه شيخه آه، آه، هو يعلي بن عطاء العامري الليثي وده من الثقات عن اسماعيل بن جساد وفي بعض الثقات جساد كما ذكرتها لك هنا بين معكوفتين بعده عن عبد الله بن عمرو في بين معكوفتين سو- سورة أخرى كنت عند عبد الله بن عمرو فسأل رجل فسأله رجل تمام يبقى جبت دي على اساس تؤكد ان هو كان فين في المجد تمام يعني هو روى عنه طبعا في ترجمته انه معروف ان ده روى عن فلان وروى عنه فلان الى اخره قال قضى في كلب الصيد اللي هو عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد بأربعين درهما وفي كلب الماشية بشاة من الغنم وفي كلب الحرث بفرق من الطعام وفي كلب الدار خلي بالك من دي وفي كلب الدار هاتي مسألة فرق من تراب حق على الذي أصابه أن يعطيه وحق على صاحب الدار أن يقبله ده السياق السياق وعليه أهو بقى علة الكلام كله فيه إسماعيل بن جتاس وعلته في إسماعيل بن جتاس والأول أشهر جتاس ولا جتاس جتاس ها؟ جتاس آه جتاس هكذا بالفتح بالتخفيف سكت عنه أبو حاتم أبو زرع في الجرح والتعديل عن ابن أبي حاتم والبخاري في الكبير ولكنه قال بعد ذكره للأثر مختصرا على شطره الأول قال وهذا حديث لم يتابع عليه وهذا حديث لم يتابع عليه يعني في عبد الله بن عمرو تمام لكن عندك الرواية فوق اللي هي أعلت بالانقطاع عن عبد الله بن عمرو ونقلوا عنه العقيلي وابن عدي وقال الأخير اللي هو من ودي أنا ذكرتها هنا لطيفة لنا وهذا الذي يقول هكذا في ترجمته ما قالش ذكر الكلمة بتاعت البخاري انه لم يتابع عليه قال ابن عدي وهذا الذي قاله البخاري من ذكر اسماعيل هذا لم اجد له لما قال اثرا الله دي جميل تمام دي في الكامل بالنص اللي بينعزه مذكور وفيه لطيفه مصطلحيه ان آه، انه تجد هنا ذكر كلام البخاري طبعا في آه، آه، نقل انا ذكرته في عنه في بعض الكلام الامام احمد بن حنبل وبيد الحراوي وبعض الجماعه اللي هم المعاصرين او الشباب اللي بيحقق برضه آه، آه، كان ذكر كلام احمد جرح ولم يذكر من عدل فالمهم آه، جبت الكلام احمد بن حنبل وجبت تعقبات ابن عدي على احمد بن حنبل من جنس ما اعل ابن حنبل الراوي في روايته شفت الكلام انه الامام ابن عدي رحمه ذاكر كلام البخاري تمام هو بقى باستقراءات الامام ابن ابن عدي رحمه دي ميزه فيه انه بياتي بتتبع لروايات الراوي ثم يخرج كلام الامام على على على على الاي يعني شوف بيربط الكلام الامام ودي بيصدره في الترجمه وبعدين ياتي هو باسانيده ثم بالروايات ثم يذكر هو قوله في الراوي او يوافق من نقل عنه من الائمه مش حاصل وده بيدل على آه، آه، برضه دقه ابن علي رحمه الله ده كنت آه، اخذت كلمه من الشيخ احمد عبد الكريم قديما وذكر عبر الهاتف انه آه، انه آه، اذا كان من ال- من الاحاديث المختلف فيها على الراوي او ممن تكلم فيها او الى اخره ارجع للكامل ابن عدي يا ترى هي ممن دونها ابن عدي ولا لا ودي برضو كانت لطيفه منه آه، حفظه الله يعني ودي وده طبعا قد يكون الكلام ليس على سبيل ال- الاستقراء الكامل لابن عدي لكن هو بياتي بنموذج من الروايات ليؤكد على الايه على الراوي يا ترى هو كثير الخطا فاحش الخطا ام هو اتى بروايات يعني تبع فيها آه، غيره او تبع فيها الى اخره تمام طيب آه، وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الازدي طبعا معلوم إن الازدي نفسه ايه متكلم فيه والسؤال بقى اللي محتاج يطرح هنا هل يعتبر كلام الازدي هنا في التجريح المطلق لهذا الراوي يمكن البخاري ما دخلش في جرح ولا تعديل ولا ابو حاتم ولا ابو زرعه ركزنا على هذا الكلام يعني استطيع ان اقول ان الراوي هذا ممن ضعف بروايته الامام ما اتكلمش في حاجه هو قال في كلمه لن يتابع عليه وده بيدل على تحفظ الامام في جرح الراوي انتبه معايا تحفظ الامام في ايه في جرح الراوي هو قال لن يتابع عليه ما دام انه يتابع يعتبر انفرد بالروايه عنه وما عنديش مت- شوف ابن عادي قال انا ما اجد له قطع ولا اجد له شيء كانه مكل في الروايه عن عن عبد الله بن عمرو طب احنا جبنا الروايه فوق بنحو ما قال عن عن عبد الله بن عمرو شفت ازاي يبقى يا ترى هنا اه، اه، اظهار الضعف في الراوي ممن هو ضعف كالازدي مخالفه للائمه الذين عرفوا الراوي وسكتوا عنه هل تقدم عليه يقدم قوله عليه في الائمه يعني متعنت طب نشوف يعني نشوف الله المستعان وده ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في الميدان والمغني له اللي هو كلمة تضعيف الأدب له وبهذا يمشي هذا الأثر من الوجهين أنا قلت يمشي يمشي ها بنمشيه هتقول لي بقى درجات ايه ما تسألنيش احنا ايه بنمشيه ايه اه بنمشيه نعم اه ما احنا اه طبعا هنقول الا الا اه الا هذا المنفرد ده هذه بقى اه ممكن دي ندونها بقى احسن يبقى هذا يمشي هذا الاثر آه، الا ما جاء من طريق اسماعيل تمام يبقى القضاء ب 40 درهما هذا هنقول يمشي هذا الاثر ي- يبقى يمشي هذا الاثر من الوجهين الا من فرد به اسماعيل ماشي كده يبقى كده يكون عندنا مسوغ يعني يبقى احط كده ايه بعد الوجهين دي الا من فرض به اسماعيل ده خلافا لما جزم به النووي مطلقا وقد ذكر نحوه عن عثمان وضعفه وقد وقد ذكر نحوه عن عثمان وضعفه عثمان بن عفان واخرج ابن ابي شيبه دي بقى يؤكد هذا الكلام ده عشان ايه واخرج ابن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان وده أنصاري مدني ثقة من الرابعة قال كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما أنا عدد. وده طبعا محمد بن فضيل ده ده صدوق ها؟ ابن غزوان اه صح حسن الحديث ولا مظلوم رجال الست رجال الست محمد بن فضيل بن غزوان ده من رجال الست اه طب ده بقى نوع- هو هو عامة لا ينزل عن الحوش على الكلام في ابن غزوان لن اذكر اما ان يكون صدوقا او يكون ثقة تمام م- مطلقا يعني اتفق على على على توثيق تمام كده يبقى يبقى نكتب اسناده حسن او صحيح وبعدين يوم ينظر فيه لكش حد كده بالرصاص حتى والتحقيق والتحقيق بعد هذا العرض ان القول الثاني هو المختار والأولى بالقبول والاعتبار جمعا بين النصوص المطلقة والمقيدة أو العامة والخاصة وبالنظر الصحيح في دلالة الإيماء والتنبيه من الإباحة بعد الحظ ركزوا بقى معنا وهذا نظير اختلافهم في بيع السنور والجمهور على جواز عايزة ثاني القول الثاني اللي هو بجواز بيع الكلب وبيع وجواز ثمنه هو المختار هو المستثنى الكلب الايه احنا بنتكلم عن المستثنى والأولى بالقبول والاعتبار جمعا بين النصوص المطلقة المقيد أو العامة والخاصة بالنظر الصحيح في دلالة الإيماء والتنبيه من الإباحة بعد الحظ وهذا نظير اختلافهم في بيع السنور والجمهور على جوازه كما تأتي هذه المسألة لاحقا وهو ليس ببعيد عن هذا كما سيأتي وهذا الذي رجحته يتمشى مع الواقع والحال هو من جملة مقاصد الشريعة في توسعتها ويسرها من حيث أن كل مملوك أبيح الانتفاع به لما أقول أبيح الانتفاع مين اللي أباحه الشرع اللي معايا أنا ما بتكلمش بمزاج ماشي حيث أن مم... كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيع للمصلحة المترتبة عليه ده تحقيق المسألة السؤال هل يجوز اتخاذ الكلب لحراسة الدور أو الحدائق ونحو ذلك قياسا على جواز اتخاذها في حراسة الزرع والماشية الظاهر الجواز ليه لانه في معنى المنصوص على اباحته لانه في معنى المنصوص على اباحته فيقاس عليه بجامع العله وهي المنفعه المحققه حط مع دي انا اقصدها وهي المنفعه المحققه وهو قول اصحاب الشافعي خلافا لابن قدامه وغيره من الحنابله واللائق مع القول بالجواز القول بشرط اجتناب المضرة للناس المارة وترويعهم لأنها تتخذ للحراسة من السالة فإن غلب على اقتنائها إيقاع الضرر والأذى بمن ليس بسارق فلا يجوز لانتفاء العلة غالبا وأضف, وأضف أنه ينبغي أن يكون في الدار ما يستدعي الحراسة تمام؟ وهو ما يعبر عنه بإقامة المقتضي لجواز اتخاذها في هذا الجانب وعلى ذلك بقيت والله أعلم كان طبعا ده محتاج شرح لكن انتوا طبعا انتوا دي مفروض الكلام ده كله خلع الاصول فانتوا المفروض انت بتقراها مره ثانيه كده براحتك كده وتفهمها واللي ما فهمهاش انا معاك تمام ماشي كده طيب وعليه يتوجه النص إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فجائز أن نقول كل ده أصول فجائز أن نقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا كلب صيد أو حراس تمام ده عندنا ولا فين طيب إن الملائكة لا تدخل الشارع أذن فيه الشارع إيه أذن فيه أذن باستخدامه تمام يبقى جائز ان نقول ان ملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب الا كلب صيد او حراس ليه لان المستثنى قد يدخل بيت صاحبه او محل اقامته والبيت هو ما يسكن او ما يقام فيه صحيح لان المستثنى او المباح اتخاذه يعني قد يدخل بيت صاحبه او محل اقامته في الصحراء او البر يعني بالتعبير الاخر وغيره فيكون من المعفو عنه لاجل المصلحة المترتبة عليه وضرء المفسدة المدفوعة به وده بيدل على اعلى مقاصد الشريعة ويسر الشريعة في ظل النصوص الكلاب المنظمة من النص بقى كلاب الصيد وكتاب الحراسة ليه بقى ويتفرع عن ذلك اتخاذ كلب البوليس صح ولا لا ما انت لازم بتنزل فكر على العصر انت سئلت عن المساله دي هتعمل ايه انت طيب مش لازم تخرج هتقول ايه فهو صورة من الكلب المدرب على الصيد فهو صورة من الكلب المدرب على الصيد صورة صح ايه مناط الحكم فيها الوصول للهدف فهو مدرب على الوصول الى محل الجريمة او محل استكشاف الممنوع والمحظور معايا كده معايا ولا لا طيب طب طب اكمل ديت و... و... آه. وان ما اشتهر عن الاثرياء من تقليدهم الكافرين باتخاذ الكلب دينة أو صديقا فهذا لا نشك في تحريمه لما سبق ذكره من النصوص الصحيحة وأن الأئمة متفقون على منع اقتناء الكلاب إلا المأذون في إمساكه للمنفعة تمام فالبائع والمشتري في محل التحذير من سؤالهم عن مالهم من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه دي يعني ح... لابد من ذكرتها طبعا من باب تتمة الكلام طب ليه مش كده الصيد ده مستثنى بالنص ما احنا اتفقنا بقى يا شيخ هشام يا شيخ هشام لحظه انا ليه انا ذكرت لكم طب مساله بين القولين صح اقراها تاني وجه خلاف ابن قتيبه وغيره دي ليه توجيه مهم جدا علاقة الملائكة بالكلاب مختصة أو أو ليست لها علاقة بالعلم سواء كانت منفعة لا ازاي الكلام ده ازاي الكلام ده يعني الملائكة لا تدخل لا طب لحظه لا لحظه اصل انت كده هتضرب النصوص كام مش هتعرف ترد انت قدام العقلانيين انت عندك نص ده صحيح والنص ده صحيح ازاي يبقى نبيك صلى الله عليه وسلم اذن لك في ال- ال- آه، في امساك هذا الشيء واقتنائه لا، طب وجرات ينسى افرض دخل عندك طب تخرج الملائكة حتى يوم لا انت ما تقولش كده مثلا ما تقولش كده هو له توجيه انا هو له توجيه انا بقول كان هذا لو دخل وهو مباح واذا كان يقول ده هو لا ان شاء الله من المعفو عنه انت معايا من المعفو عنه حتى لا تضرب النصيب في بعضه وده كان كنت حريص في كل ايه في كل لفظه صحيح طبعا هقول لك الاولى لكن ماذا لو دخل انت هو اقت- انت انت مأذون لك بامساكه باقتنائه تمام و... و... وانت بتحرس سواء كان حراسه زرع او حراسه آه، غنم او حراسه شيء ومحل الاقامه هي فقط ال... الشقه عندك ولا هو بس محل الاقامه ما تسكن وتقيم فيه جه وانت نام فيه جلس جنبك نام جنبك صح وعندك ان ان ان لله ملائكه سياحين فضلا ها وعندك الملائكة المحبوبة بالإنسان تحفظه تحفظه و- والكتبة شفت الكلام ازاي وإذا كان قلت العموم لا مجال لا نشك فيه هذا ما في نقاش أنا عاوز أبالغ بين- بين بين لذة التشريع ها وإنه هذا التشريع لم يصدر إلا بوحي وأن الله عز وجل قصد بتشريعه بهذا الدين العظيم الجميل هو إنزال اليسر على على على على هذه الأمة وعلى كل من يدخل فيها والجمع بين هذه بين هذه النصوص تمام يبقى يبقى أقصد إنه لا يكون هناك تعنت أداء أبيح له أنا أقول لا, آه، آه، لا طب من باب بتخرجها طب ماذا لو جلس جنبي وأدى اللي لك السنة ها
أيوة هي طب هنرجع للتأويل بقى شفت ازاي ما انا ذكرت مجرد انا قلت انا كنت حريص بكل لفظ اذكره برضه هشريك في نجمع بين النصوص يا اخي الحبيب انا ربطت هذا هذا عموما وهذا عموما صح خلينا العموم على العموم شيء أذن لك الشارع في اقتنائه وهذا الإذن يتعارض مع مطلق آخر وجهني وجهولي بقى أنت كيف تجمعه أت- طيب أنا ده اللي أنا ما اختلفناش أقول لك أنا بقتني معايا ملازمني وحياتي مترتبة عليه تمام حياتي مت- مترتبة عليه يبقى معنى كده لا في لا في حق مالك ولا في جنب يمين ولا شمال ولا كاتب ولا غيره كله بينفر مني يبقى كيف شاء الحكيم يأمر بشيء بي- بيأمر بشيء آه بيرشدني إلى شيء متعارض انت انت معايا وجاهز تتكلم هذا الكلام يبقى هنا لابد من هذا الايه من هذا من هذا التوجيه هذا يدل على عظمه التشريع يدل على ايه على عظمه التشريع طيب آه اللي- عامه اللي مش عاجبه الكلام يقراه مره ثانيه واحنا في الحوارات خاصه مع بعض اه اللي مش فاهم ماشي لكن اللي مش عارف يذاكر اللي مش عارف مش يروح لا ما ما- احنا ما عندناش كده احنا عند- مش احنا الصوفيه احنا هنا ها؟ احنا عاوزين نفهم ونكون مقتنعين طيب هنا بقى اه، هل يجوز تربيه الكلب الصغير لاحد الامور المذكوره المستثناه قبل ما ندخل في المساله حط لك عليها واجبني ها هل يجوز تربيه الكلب الصغير لاحد الامور المذكوره المستثناه وما يتفرع عنها بقدرها ليه لأن المصلحة المطلوبة هي ال- ما هو مش هيكون ده لا بده ها مش هيكون ده لا بده نقرا الكلام هتجد يخ- يخضع للاصول الفقهيه ويخضع للنصوص على قولين عند الحنابلة القول الاول يجوز وده الصواب لان لانه قصده لذلك قصد الايه قصد التربيه الايه لل- لل- للمستثنى للي اباحه الشارع المأذون في امساكه فياخذ حكمه فالوسيله له الحكم غايته ولأنه لو لم يتخذ الصغير ما أمكن جعل الكبير منه للفرض الغرض المذكور ده التعليم إذ لا يصير معلما إلا بالتعليم ولا ينزل بطنه معلم مش هيحصل ولا يمكن تعليمه إلا بتربيته وبرهانه ها كيف توجه النصوص دي كمان ما دي كلها سماع كلها سماع التشريع كلها سماع التشريع ولا يمكن تعليمه إلا بتربيته وبرهانه في الآية في المائدة التي سبقت وما علمتم من الجوارح تمام إلى آخر الآية الثاني لا يجوز يبقى القول الثاني لا يجوز طب ازاي بقى لا يجوز لأنه ليس من الثلاثة طب هو يكون من الثلاثة ومش هيكون الثلاثة المستثناء إلا بدي ولذا كتبت جنبه هذا جمود ظاهري ظاهر صح ولا لا وهذا جمود ظاهري ظاهر وجملة القول أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه للمصلحة المترتبة عليه ولأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واستبقاء المنفعة المباحة ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما أذن الانتفاع به ونقف عند هذه المسألة في بيع السمنور الهر على قولين كما يأتي إن شاء الله والتحقيق آه، فيها وغطت هنا مسائل مهمة جدا آه، وعظيمة جدا آه، فيما يتعلق بمهر البغي الزنا الكبرهات بقى ما أدراكم ما الكبرهات و- وتلك الدع... و... و... و... و... و... الدائرة التي التي آه، آه، كشفت عن هذه في بعض الوسائل القذرة القبيحة انه تطالب بترخيص بيوت الدعارة ها ثم بعد ذلك يقول لك بقى مواد الرحمن طب مرات تتخرج كله على بعض ما انت تتخرج كله تمام ما انت ما تسيبش حاجة ده فقه ده فقه عشان تجد ان الخونة لهم قصد في السكوت عن الخيانة تمام ما حرمش فضيلة واسيب القذارة تلها والدبان بيعف عليها ما ينفعش ده دين والله سائلهم اه اه صحيح اللي هو احسنت آه، آه، سريعا س- سريعا آه، بس المسائل سريعا الاخوان اللي هي اه, آه في الورقه رقميه 27 انا ذكرتهم في المجلس السابق ومن طريق رفض بن عباده صح تمام ده حط عليها واحد ربح ده واحد لما قال حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انا سامع جاب وبعدين كتبت عندك وابو داود برقم المذكور وابن حبان من طريق ابي عاصم اللي هو خ- ضحاك بن اخر ده رقم اثنين تمام دي مش علاقة في الايه في الطريق اللي هو اخرجه ابن ابي شيبه يبقى روح والضحاك كلاهما عن ابن جريج يبقى يبقى الضحاك في طبقة روح وليس في طبقة اي احسن مش كده يبقى انت بتحط عليها رقم واحد روح ورقم اثنين الضحاك بن مخلد تمام لكن انا بس لما ذكرت الاسناد الاول اظهر لك انه الطريق باسناد صحيح متصل لكن هو عاصم اللي هو ابو عاصم ضحاك بن مخلد في مرتبة في طبقة روح كلاهما عن ابن جريج ماشي